السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد أسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيننا وإياكم بزينة الإيمان وأن ينفع بنا وبكم حيثما كنا وكنتم وأن يجعل هذه المجالس من المجالس التي تحفها الملائكة وأن يذكرنا الله سبحانه وتعالى وإياكم فيها في الملأ الأعلى ذكرا حسنا ويستعملني وإياكم استعمالا رضيا مرضيا ما زال حديثنا حول آيات سورة النور واتكلمنا عن هذه الآيات وقلنا إن الرب سبحانه وتعالى لما ذكر ما يتعلق بالأمور التي ربما تنشر الظلام في المجتمع وتبعد الأنوار عن المجتمع الذي يسير بنور الوحي ذكر الله سبحانه وتعالى وسائل وقائية لبعد لإبعاد الناس عن المعاصي التي تتعلق بالشهوات و التي تقربهم من انتهاك حدود الله سبحانه وتعالى فذكر الله سبحانه وتعالى من الوسائل غض البصر وحفظ الفرج وقلنا في قوله تعالى ولا يبدين زينتهن هنحتاج ان احنا نراجع خمس دقائق تاني كده فيقول الله سبحانه وتعالى ولا يبدين زينتهن قلنا ان الزينه في زينه خارجيه وفي زينه ذاتيه والزينة الخارجية دي إما تكون متعلقة بما يلبسه تلبسه المرأة فزي الثياب أو الحلي وإما ما تصنع تضعه من لون زي الحناء أو الكحل بالنسبة للزينة الذاتية اللي هي بتكون في أصل الخلقة زي شعرها زي وشها زي صورتها لونها دي كلها من الزينة العلماء اختلفوا لما جم في قوله تعالى ولا يبدين زينتهن قالوا يا ترى الزينة بقى هتكون خارجية ولا الذاتية وبقى ايه نشأ الخلاف بتاع العلماء في النقطة ديت واتكلمنا بما لا داعي ايه ان احنا نعيد تاني يعني واستثنى الله سبحانه وتعالى ما استثناه آه ثم قال إلا ما ظهر منها وفي قول وده يمكن ربما الأقوال اللي ممكن يميل إليها الكثير من خاصة من المعاصرين وهو ما ظهر منها أي رغما عنها رغما عنها عفويا لا اختيارا ودي نقطة مهمة جدا بعيد عن الترجيح هي نقطة مهمة جدا تربوية نقطة مهمة تربوية إن إن أصل فكرة الحجاب هو أن يحجب جمالك الجمال الجسدي عن غير محارمك ده أصل الفكرة فكرة الحجاب إن يحجب الأنظار عن جسدك وعن جمالك ده الأصل الأمر الثاني في المقاصد إن فكرة الحجاب إن المرأة عبارة عن عقل وروح وجسد فلسفة الإسلام في الحجاب أن يريد ان المجتمع يتعامل مع المرأة مع عقل المرأة وروح المرأة لا جسد المرأة النقطة دي مهمة جدا فما تكونش المرأة مجرد جسد لا هي كيان هذا الكيان لابد أن يحترم ولابد أن يقيم من خلال الجمال الروحي وجمال القيم وجمال المبادئ جمال الأخلاق وهكذا واخدين بالكم النقطة ديت في غاية الأهمية لمن يفهمها بل بالعكس كتير من الاستشارات وكتير من الأخوات يقولوا أنا بتضايق من في واحد متقدم لي وبعدين خطب وبعدين مش عارف في حصل عقد ومن ساعة ما أنا عقدت وأنا مش مرتاحة ليه مش مرتاحة؟ لان هو كل تفكيره وكل كلامه معايا ان انا مجرد جسد مش حاجه تانية فتلاقي ان في بنات كتير بيتضايقوا لما ينظر لهم من خلال هذا المنظور واخدين بالكم ايه اللي بيضايق كتير من الاخوات اللي بيتعرضوا لاذى وبيتعرضوا لما يسمى التحرش ايه اللي بيضايقهم احد الاشياء المركزيه ان هذا الانسان يتعامل معها دي من انطلاقا من النقطه دي ولذلك سبحان الله التجربه دي اتعملت في اماكن كتير جدا اتعملت في اماكن كتير جدا وهي تجربه عقليه قبل ان تكون محتاجه ان هي تكون واقعيه امراه آه، تبرجت اي اظهرت مفاتنها ولم تتحجب بحجاب إيه؟ وتتزي بزي الوحي وزي الشرع فخرجت متبرجة كشف شعرها وكشف كشف إيه عن كثير من جسدها أظهرت مفاتنها والكلام ده وماشية في الشارع خلوها تمشي في الجامعة خليها تمشي في سوق من الأسواق في مول من الأمولات وتلف لمدة نص ساعة ساعة تشوف كام مرة كام مرة هيتم التعرض ليها وت- وتتتبعها ويتتبعها النظرات وممكن يمشي وراها حد في خلال الساعة دي هي هي تلبس لبس منضبط شرعا وفيه الصفات الش... إيه؟ الشرعية هي هي نفس الأخت وبنفس المكان وتمشي فيه لمدة ساعة وتشوف النسبة عاملة إزاي مش هقول إن في المرة التانية لو لبست مثلا حجاب أو نقاب الكش يعني الحجاب الشرعي سواء غطت وجهها أم لم تغطي وجهها ان مش هتتعرض قد تتعرض لان سيبقى ان في نفوس مريضه وفي نفوس ماتت عندها الغيره لكن بالله عليكم وكوني انت منصفه بينك وبين نفسك هل في اصلا ان هل النسبه اصلا مقتربه يعني لو هتتعرض في ال- في الموقف الاولاني لخمسين حاله ما بين اطلاق بصر وما بين تتبع وما بين ايه محاولة آه، آه، أي تعدي هل حضراتكم شايفين إن في لو في الحالة الأولى هتتعرض لخمسين الحالة التانية هتتعرض لتلاتين مثلا لا والله لا والله مستحيل فسبحان الله فده ده الواقع دي ده الحياة اللي احنا ايه إيه شايفه فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يستر نساء المسلمين فيعني ده كان الكلام عن الزنا ثم قال الله سبحانه وتعالى وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإيمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم بعدما ذكر الله سبحانه وتعالى آه، بعض الأساليب الوقائية ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية بعدما ذم الصورة ال- الزنا و... وأمر بغض الأبصار وحفظ الأف- الفروج كل ده حفظا للأعراض وصيانتها أتبع كل هذا بتشريع في غاية الجمال ألا وهو أعظم سبب للوقاية من كل هذه الأشياء وأعظم معين على غض الأبصار وحفظ الفروج وهو الزواج وهو الزواج فكان من التشريعات المهمة جدا اللي حرس الله سبحانه وتعالى بها العفة والفضيلة ودعا عليها ألا وهو الزواج ودي نقطة يمكن تطرقنا ليها نحاول برضو تاني نعلق عليها إن الغريزة سبحان الله دي موجودة فيك أنت النهاردة إنسان جعان هيعمل إيه؟ هيقوم ياكل طب عطشان هيقوم يشرب طب بردان هيقوم يلبس طيب آه وصل سن البلوغ الطبيعي لديه احتياج ولديه ميل للطرف الثاني واخدين بالكم فهذه الغريزة أمر الله بإشباعها بالطرق الحلال ورغب في ذلك بل أحيانا يتم يكون الأمر ده واجب وسبحان الله إذا انسد باب فتح الله أبوابا إذا انسد باب فتح الله أبوابا فلما أغلق عليك هذا الباب هذه الشريعة شريعة تراعي الفطرة ففتح الله سبحانه وتعالى الأبواب ففتح الرب جل وعلا الأبواب الأبواب دي فين بقى قال تعالى وأنكحوا الأيام منكم فاللي عنده أولاد وبلغوا سن الزواج ومؤهلين وبلغوا بلوغ جسدي وبلوغ الرشد ويطلبون كمان الزواج ويلحون سواء آه الحاح لساني أو الحاح حالي يعني كما عند النساء وعند الفتيات لأن كتير من البنات ممكن ما يقدرش يتكلم ويصرح بل ربما البعض يعاتب وقلت الكلام ده ان في كتير من الرجال لا ينتبه شوفوا الآية بتقول بتخاطبهم وبتخاطب الأولياء والآباء والسادة اللي بيملكوا العبيد دول كل دول ده خطاب وخطاب للمجتمع المسلم كله إن ربنا سبحانه وتعالى أمرهم إن ييسروا الأمر ده وأنكحوا الأيام قلنا إن الأيام دي جمع أيم ودي المرأة التي لا زوج لها سواء كانت امرأة أو رجل لكن يعني انتشر المصطلح عند المرأة أكثر وقلنا ان اللفظ ده هو لفظ البديل الراقي للفظ ايه عانس عمر رضي الله عنه كان يقول لما تأيمت حفصة تأيمت يعني أصبحت غير ذات زوج جميل هو لفظ جميل لفظ مبارك لفظ شرعي فمن الحاجات المهمة جدا اللي احنا عاوزين نتدرب عليها ونفهمها ونراعي أنف... ونحاسب أنفسنا فيها هل أنا ممن ييسر الزواج ويدعو له أم لا اوعى تقول لي أنا لسه صغير تقول لي أنا أنا أنا مالي والكلام ده لا كل أمر في كتاب الله فبما إنك إنك مسلم فليك دور معه ما بين أن تؤمن به أن تعظمه أن تيسر السبل له لكي يصل للمنوط به أن ينفذه فاهمين أنا بقول إيه؟ فده أمر من الرب سبحانه وتعالى وترغيب من الله سبحانه وتعالى لدرجة أن العلماء يختلفوا هل الأمر ده للوجوب ولا للاستحباب يعني واجب ولا لا ليه؟ لمجرد أن ده أمر مع الله سبحانه وتعالى أمر من الله عشان كده كل دعوة انك تزيل فيها العقبات والعوائق اللي ممكن تكون تعرقل مسيرة الزواج والله ديت من الحاجات المباركة وده من دلائل انك بتعظم شرع ربنا بتعظم شرع ربنا واحد يعمل مبادرة آه واحد تاني بيعمل ازاي تختار فيعمل محاضرة ازاي تختار آه رفيق الدرب رفيق العمر كل دي عما ينوي فيها ان هو بينشر ما يحبه الله وبيشارك فيه وبيسهله سهل الله له ان شاء الله طريقا الى الجنه والعكس بالعكس والعكس بالعكس كل من اعاق المعنى ده هو مصادم لمراد الله وان لم يشعر واتكلمت في النقطه ديت في ملفات منها عضل البنات منها اللي اللي بيعلي ويعسر الزواج بتكاليف كتير النبي صلى الله عليه وسلم يقول فإن أعظمهن بركة أيسرهن مؤنة وقلنا إن كتير من الرجال للأسف الشديد وكتير من البيوت والأمهات تقول لك آه احنا والله ما عاوزين أي إلا راجل احنا أصلا من بنشتري راجل طيب إيه هو تعريف الراجل عند حضرتك؟ والله يبقى زيه زي الناس يا شيخ يكون معاه شهادة محترمة ويكون معاه عربية وشقة طبعا ملك عشان بنت ما تتبهدلش ويا ريت تكون الشقة دي في المحيط بتاعنا عشان ما ايه وهي جاية لي مش تتبهدل في المواصلات ولا تتبهدل في العربية بتاعتها وبتاع وتتعب تكون حامل ولا حاجة ويكون على الأقل يعني بيقبض ب 12000 كده عشان أنت شايف المصاريف عاملة إزاي دلوقتي والله انا مهضغط عليه يعني لو هو بياخد عشرة خلاص يعني ده امر الله سبحانه وتعالى هنعمل ايه فهي بتبقى فاكره ان ديت الحد الادنى من الطلبات بتاعه الحياه فكرة في ناس بتسمعني دلوقتي تقول لي طب ما صحيح يا شيخ ما هو ده الحد الادنى من متطلبات الحياه هو ده الحد الادنى من متطلبات حياه حضرتك بس مش من الحد الأدنى من متطلبات الحياة لا عادي جدا ممكن الشاب يتزوج وما يكونش شقته ملك وممكن يتزوج وما يكونش معاه عربية بل كثير ممن يضع تلك الشروط هو في الحقيقة لما تزوج ما كانش عنده الحاجات دي وقعد بيفتخر في القعدات ده انه يقول ايه والله انا مهندس حماية الله يرحمه شوف اقسم بالله لما دخلت عن عليه يا ابني كنت بقبض مش عارف ايه وكان كمان لسه داخل الجيش وكده قال لي يا ابني ولا يهمك قلت له انا هسكن يا حاج مش عارف في كذا وحاجه على قدي ومش هدخل الا بايه ب- باوضه وصاله قال له يا ابني ولا يهمك احنا سالنا عليك ومش عارف ايه والكلام ده فاحيانا الاب بيطلب من العريس والام بتطلب من العريس بيطلبوا منه ايه بيطلبوا منه اللي هم وصلوه بعد 20 30 سنه ده انتوا لسه جايبين تكييف في الاوضه الثالثه السنه اللي قبل اللي فاتت يعني لغايه السنه اللي قبل اللي فاتت متجوزين بقالكم 20 سنه في اوضه ما كانتش مكيفه لسه مكيفينها قريب النهارده المسكين اللي لسه بيقول بسم الله رحت قلت له إيه؟ والاوضه الثالثه هيبقى فيها تكييف واخدين بالكم الاوضه الثالثه فيها تكييف وغرفه الاطفال دي غرفه الاطفال دي مهمه جدا غرفه الاطفال افرض ربنا رزقكم من اول شهر اربع اطفال توأم تعملوا ايه يا حاج الطفل عشان يغادر ويبقى قاعد في اوضه لوحده تقريبا بعد الزواج باربع بثلاث اربع سنين عشان نبدا نقول اهو في واحد اخفف عليه لا ولازم تبقى ثلاث اوض اوضتين اوضتين وصاله ليه ان شاء الله هي بنت ديت معيوبه ولا ايه ويجي يقول لك والله العظيم ما شدنا عليه واخدين بالكم في حد بيقول لي انت بتبالغ وان الفئه ديت آه، قليله جدا معظم الاباء عاوزين ستر بناتهم هل انتوا شايفين كده يا جماعه هل انا فعلا ببالغ انتوا شايفين ان انا ببالغ وان الأو- وان الاباء ما بيعملوش كده انتوا شايفين ان النهارده ان الاباء مش بيضغطوا على ال- العريس انا طبعا بتكلم على لا اعمم ولكن بقول دي ظاهره موجوده ممكن ما تكونش موجوده في مصر واخدين بالكم ممكن ما تكونش موجوده في مصر يعني ممكن ممكن تكون موجوده في الحي اللي انا ساكن فيه انا ساكن في الزقازيق وفي حي انا ساكن فيه كده الحي ده عندنا في الجو ده فانا ما ببالغش على الحي بتاعي واخدين بالكم و... ومش ببالغ طبقا للأس... للاسئله اللي بتيجي لي الاسئله اللي بتيجي لي انا علينا دين يا شيخ وخدنا قرض من البنك 170 170 الف ليه يا حاجه بس كنا بنجوز بنتنا فاحنا قلنا له النص بالنص فهو دفع 200 واحنا ده هندفع 170 وكنت عاوزاها تبقى زي نيره بنت عمتها دي كلها مش مبالغات طب اقول لكم على حاجه اقول لكم على حاجه الوضع في المدن في المدن خلاص اهدى بكثير من الوضع في الريف الوضع في المدن اهدى بكثير من الوضع في الريف الخلاصه يعني ال ال الناس ال اللي شايفين ان انا ببالغ ممكن يعني يتخففوا كده في اللفظ شويه ويقولوا ان انا بقول وجهه نظر موجوده في المجتمع الوجهه ديت بنقول لهم ان انت لا انت بعيد عن بركه الزواج إن أعظمهن بركة أيسرهن مؤنة طب آه، والله أنا بتيجي لينا استشارات تقول لي أنا بنتي طبعا أنا ما أعرفش الشخصية عشان ما حدش يقول لي أنت بإيه يعني الله يهديك إيه، قلت الأسرار أنا ما أعرفش الشخصية ولا هي تعرفني بس هو أسئلة بتيجي كده من أرقام غير معروفة يعني أنا بنتي أتمنى إن إحنا عاوزين لها عريس بنتي أنا مش فاكر طبعا السن قوي بس هو كان سن من 20 ل 25 يعني قول مثلا 22 سنه بنتي 22 سنه آه خريجه كانت كليه من كليات القمه على ما اذكر طب او صيدله آه طولها شوفوا الجديد بقى طولها 150 سم او 160 سم احنا عاوزين حد ما يزيدش عن كذا سم وتروح قايله الرقم وما يقلش عن كذا آه، سنه ما يزيدش عن كذا اتمنى ان يكون يجيد اللغه آه، كذا لان آه، بنتي هتسافر وتاخد الجنسيه للدوله ديت فانه يكون هو جاهز والله وما عاوزه الا الستر والله انا اللي بقوله ده انا اللي انا بقوله ده دي شريحه قليله في المجتمع اه اللي انا قلته في الاخير ده بس ياهو وديت ممكن تبقى في الاخر خالص آه، فعلا هي فعلا ممكن تكون صادقه ان هي عاوزه الستر وصادقه ان هي بتختار لبنتها ولابنها العروسة المناسبة فعلا ممكن تكون صادقة بس هي المشكلة فين؟ المشكلة فين بقى؟ إن دي منظومة تفكير بقت موجودة منظومة تفكير بقت موجودة زي بالظبط ان حضرتك تدفعي فلوس عشان بنتك تدخل في جامعه مختلطه انت عارفه ان اللي فاهم بس عشر دينه في الجامعه دي اتنين تلاته وحضرتك تدفعيها ليل نهار في مثل هذه الاماكن الموبوءه وتيجي حضرتك تقولي لي انا بنتي بقت طموحها كله دنيوي ليه كده وبقت بعيده عننا واتغيرت لا هو حضرتك لازم تبقى مدرك كويس قوي هو ايه اللي حصل فكل من ازال هذه العوائق والعقبات ده ان شاء الله ممن ييسر شرع الله طبعا انا ما بقولش الصبح النهارده يلا يا جماعه جوزوا اي حد يجي لكم لا لما تلاقوا ان في راجل حقيقي عنده الرجوله وعنده الغيره وعنده المسؤوليه ومش عنده المسؤوليه بيتظاهر بيها وبيقول لك انا عندي المسؤوليه ولا ان الوسيط بيقول لك كده لان الوسطاء احيانا بيبقوا عاوزين الجوازه تتم وخلاص لا لازم الوسيط ده يكون عاقل ومتزن وامين مش مجرد ان طنط عاوزه اتجوز ايه فلان لا لو هي عارفه ان هو اصلا يعني تعب اهله جامد جدا في المسؤوليه وكده لكن لو عندنا راجل يغار مسؤول صاحب ديانه الشخصيات ديت يا جماعه يدفع فيها اكتر ما نركز ان احنا ندفعهم بس هو فين الراجل اللي عنده غيرة والراجل اللي عنده المسؤولية واللي عنده الديانة بيلاقوا سبحان الله البنت اللي عندها الحياء واللي عندها الديانة واللي عندها الأمومة واللي عندها الأنوثة بيلاقوا بعض ده في المجمل بيلاقوا بعض فإن أعظمهن بركة أيسرهن مؤنة فالمؤمن بيحب مراد ربنا سبحانه وتعالى المؤمن بيحب ما أحب الله سبحانه وتعالى ودايما يسعى ولو أن يضرب بسهم قدر طاقته الإصلاح النصيحة التسهيل يسهل من نفسه و... وما بي... ولا يستسلم لل... لعوائد المجتمع الإسلام نزل لي... ليغير لا ليتغير القرآن نزل ليغير والوحي نزل ليغير لا ليتغير ويتكيف مع المجتمع النقطة دي مهمة أوي هل الزواج بقى اسم ونصيب ولا حكمة واختيار هو حكمة وتوفيق واختيار قال تعالى وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإيمائكم وقلنا إن الآية دي معناها إيه إن ربنا قيد العبيد هنا بالصالحين يعني زوجوا زوجوا الأيام منكم يعني رجال ونساء اللي غير متزوجين زوجوهم ده خطاب للأحرار وبالنسبة للعبيد زوجوا الصالحين منهم في لفتة هنا يمكن ما قلناهاش قبل كده وينكحوا الأيام الأيام منكم في أخت متقدم ليها اتنين متقدم ليها اتنين واحد عنده زوجة واحد ما عندوش والاتنين نفس الديانة والخلق والأمانة والكفاءة نقدم مين هنا هنقدم اللي غير متزوج او اللي ما عندوش زوجه طيب ليه عشان المجتمع والحرب اللي موجوده تشغلش بالك بقى انت لا يحركك المجتمع يحركك خالق المجتمع يحركك كلام خالق هذا المجتمع لان عشان قوله تعالى وانكحوا الايام عشان بس الايه الايه دي الايه بتقول ايه جوزوا اللي مش متجوز جوزوا اللي مش متجوز وأنكحوا الآيام منكم والصالحين من عبادكم فاللي مش متزوج هو أولى لو اتقدم ليك اتنين نفس الكفاءة نفس الديانة نفس الخلق نفس الأمانة اتقدم ليك اتنين أحد عناصر الترجيح إنك ترجحي لا طبعا أنا عارف إن الكلام ده البعض يقول لي ما بديهية يعني لا مش بديهية لا مش بديهية أحيانا في ناس بتكون متعلقة تعلق مرضي فما ياخدش باله بقى فنيجي نقول له لا ركز مع الوحي عشان تاخد ايه ان ده مرجح ليك والصالحين من عبادكم وإيمائكم والصالحين من عبادكم وإيمائكم في حد بيسأل يقول لي طب والمرأة تعمل ايه يا شيخ نقول لها والله المرأة تبحث عن رجل من خلال الضوابط الشرعية وإن هي تحتك بالنساء تاخد بالأسباب تنزل مجتمعات نسائية عشان يعرفوا بعض يعني كانوا زمان الق- النظام القبائل والعائلات ده العيلة ديت عار- عارفة العيلة ديت المجتمع ده عارف المجتمع ده المجتمع القروي لسه شوية في الحاجات ديت عارفين إن فلانة عندها آه، عندهم عروسة لكن المجتمع المدينة للأسف مجتمع آه، في تقطيع عالي جدا للايه للعلاقات وال- والصلات فأحد الأسباب اللي أنا أخدها ويكون ليا نية فيها صالحة إن أنا أريد أن أعف نفسي اللي أنا بحتك بمجتمع الصالحات دور بقى قرآن مجتمع المساجد مجتمع البيئات الصالحة عشان كده الآباء اللي بيمنعوا أولادهم من الحاجات ديت وأنت حضرتك م- يعني من الناحية الدنيوية المحضة حضرتك بتخسر عرض كبير قوي واخدين بالكم دي نقطة مهمة قوي هناخد بالنا منها فإحنا لازم ندرك إن رقم واحد إن نحتك بالإيه بالمجتمع ده آه، طبعا مع الدعاء والكلام ده كله ده يعني من الحاجات ال- الثابتة يعني الاستعفاف سبب للزواج زي ما هيجي معانا انك تاخد باسباب العفه تاخد يبقى انت كده من اهل التقوى يجعل الله لك مخرجا ان شاء الله ومن يتق الله يجعل له مخرجا من احد الحاجات ان الاباء يسعوا هم للزواج لتزويج ولادهم والمحارم يسعوا شوفوا عمر رضي الله عنه كان بيبحث للمراه فعادي جدا ان الاخت تشير لوالدها وتشير طبعا لو في مجتمع صحي يعني زي امرأة موسى لما قالت استأجره والعلماء في التفسير يقول لك أحد الحاجات إن هي أشارت لأبيها بالزواج بطريقة إيه غير فجة صريحة عمر رضي الله عنه عرض أخته وعمر عمر عمر عمر عمر عرض أخته يقول لما تأيمت حفصة رضي الله عنها توفي زوجها وكان ممن شهد بدر قال لقيت عثمان رضي الله عنه فعرضت عليه حفصة فقلت إن شئت أنكحتك حفصة وبيختار لبنت بيختار لبنته فقال سأنظر في ذلك هشوف طيب والبخاري بوب الحديث ده تحت باب ايه عرض الإن- باب عرض الإنسان ابنته أو أخته على أهل الخير عرض الإنسان بس بتعرض على مين بتعرض على إن على راجل واللي يقول لي ما عادش فيه رجالة ده بيتظاهروا بكذا هو بيطعن في الأم اللي ربت على فكرة والام ديت اللي هي مين يا جماعه هي مش دي اختي اختك وامي امك عدم وجود رجال راجع لعدم وجود نساء ربت فيعني الموضوع محصل بعضه فكثره الضرب في حته وال- والتوجع وما عادش فيه رجاله وما عادش فيه كذا وما اهو ما هو فيش ما انت عندك اخوات رجال صح يبقى ده معناه ايه ان بيتك ما رباش وطبعا انا انزهك ان يكون دي طريقه التفكير لكن عمال اتدنى اقول مفيش رجاله وحضرتك تقولي مفيش رجاله وحضرتك تقول مفيش رجاله معنى كده ان الثلاث بيوت اللي قالت ديت ما فيهاش رجاله برضه ما اكيد انت ما بتقول لي ما في عادش فيه رجاله الا بيتنا لا طبعا فالخير موجود بفضل الله واللهم لك الحمد بس هو انا شايف ان في ازمات كتير قوي في اسلوب الاختيار وطريقه الاختيار هي طريقه الاختيار ان في ناس بتختار بمجرد الايه ال- الظاهر هو داخل ملتحي وهي اسمها ام مش عارف ايه وبتحفظ قراءات في معهد قراءات وهو اصلا كان تلميذ مش عارف الشيخ مين ولا بيسمع للشيخ مين و... وانا بحب ربنا و- والكلام ده بقى فهي اختارت بالطريقه ديت وممكن كان كلامه كله صح بس هو انسان انسان مشوه نفسيا عنده دربكه لا انا مش هسمح لك انك تشاركي معايا في اي حاجه في الحياه وبتاع ففي ناس بيكون عندهم كلكعه الكلكعات دي كلها آه، كان سهل جدا تكتشف لو انا بس يعني خدت دوره مثلا دوره بس ازاي اختار قرات كتابين قعدت مع حد سابقني وع- وعاقل وعقلني ازاي اختار انسان فاهم الشرع وفاهم الواقع بصرني كان الموضوع ممكن يوفر عليا سنوات ضوئيه لكن كتير من اللي انا بشوف كمشاكل فعلا انا ما اعرفش هم اختاروا بعض ازاي انا ما اعرفش ان اختاروا بعض ازاي ولعل كان بسبب الحاجات دي كلها ايه جت دورة أمومة وعية عشان تمكن الأخوات وأظن اللي دخل منكم أمومة وعية فاهم أنا بقول ايه واظن ان هو الحمد لله مدرك كويس قوي ان هو واخد حصانه معينه ووقايه معينه يستطيع ان يحكم على اشياء كتيره وبدا ينضج النضج مختلف تماما عن ما كان قبلها فعمر رضي الله عنه رأى- عرض على عثمان عمر عرض على عثمان فعثمان قال له طيب هشوفه كده عرض على ابو بكر لان عثمان بعد كده تاني يوم قال له إيه، ما اريد ان اتزوج يومي هذا فعمر عرض على ابي بكر الصديق خلي بالك دول كانوا متجوزين ها ف فبرضه ما ردش عليه ففي الاخر خالص خطبها النبي صلى الله عليه وسلم فقال فلقيني ابو بكر فقال لعلك وجدت علي حين عرضت علي حفصه فلم ارجع اليك شيئا فعمر قال له بكل وضوح اه انا اتضايقت فعلا فقال إنه لم يمنعني حين عرضت علي أن أرجع إليك شيئا إلا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكرها ولم أكن لأفشي سر النبي صلى الله عليه وسلم ولو تركها نكحتها يقول لو سابها أنا كنت هتجوزها شوف هو بيقول إيه يعني النبي سألنا على حفصة يعني فإحنا ما كانش ينفع نتكلم بقى ونقول النبي بيسأل على حفصة فشوف الرقي وح- ح- دول مين يا جماعة دول خير من وطئ الأرض بعد الأنبياء حياتهم في غاية السلاسة والفطرة شوف اللي بيقول لي الكلام ده صعب اليومين دول انت عارف ان هو صعب اهو صح صح بس انت من جواك نفسك فيه يعني انت كأم وكأب نفسك فيه بنتك كبرت واخت مطلقه ولا الاخت الثانيه ارمله ولا اتاخرت في الجواز ولا حتى بنت لسه عندها 20 سنه ولا 18 سنه وما شاء الله عليها كويسه وبتاع نفسك ايه ترزق ال- الشاب ده وانا بقول لكم يا جماعه النهارده ايه في ايام الله النهارده يوم الاثنين واحنا في 23 شهر خلاص داخلين على سبتمبر صح عاوز اقول لكم في الوقت ده في التاريخ اللي احنا فيه ده اه لغايه اسبوع فات واسبوعين فات في ناس بتعرض نفسها بتعرض بناتها على آه، شباب محترم ولا الشاب ده يرى في هذا العرض أي نقصان لأن الشاب فاهم دينه وعلى الفطرة ويجي يستشير يقول لي والله الحاج فلان اختار لي كذا وأنا شايفه إن هو راجل كويس حضرتك شايف إيه وبتاع يتكلم ولا يرى أبدا إن هذا الرجل إيه بل بالعكس يقول لي والله كبر في عيني لما فعل هذا بيقول لي يعني أنا ظروفي مش مناسبة بس هذا الرجل كبر في عيني ليه؟ هو سبحان الله من أرضى الله في سخط الناس أرضى الله عنه رضي الله عنه وأرضى عنه الناس ال- اللي يا جماعة اللي بيتحرك طبقا لوحي غير اللي بيتحرك طبقا ل- لعرف إن خانقه واخدين بالكم ده مش معناها بقى ان احنا ايه كل واحده تروح ايه تعمل م- م- لا في ضوابط شرعيه في ضوابط شرعيه فنسال الله سبحانه وتعالى ان يسددنا واياكم لكل خير شوفوا يا جماعه احيانا الكوبايه تكون مقلوبه مش هتعرف تحط فيها ايه مش هتعرف تحط فيها عصير الكوبايه عم تكون مقلوبه مش هتعرف ابدا تحط فيها عصير صح إيه، احيانا الفطره عما بتحصل تشويش عليها بسبب اعلان اعلام و... و... وبسبب آه، تعليم هتحس ان في تشويش احد اخواننا آه، صحي الفجر واخد بنته لا، بنته كانت صحيت في الوقت ده فما حبش يسيبها صاحيه في البيت ومفيش حد صاحي فقال هياخدها معاه المسجد ومشي معاه آه، ابنه فقال لها بصي انت اول ما تخشي عندها خمس ست سنين فلا اول ما تخشي تعملي ايه تخشي في المسجد في الحته ديت وتقعدي مع اخوكي والكلام ده دخل صلى الفجر صلى السنه ما لقاهمش دخل طلع لقاها واقفه بره مش عاوزه تخش فقال له ليه مش عاوزه تدخل قالت لا الرجاله هيشوفوني فسبحان الله أح- هي دي بقايا الفطره انت ساعتها بقى ايه ما, ما تكسرهاش ال ال فاحيانا في بقى ايه طب واللي ادعى واللي واللي دخلوا في حياه كلها مدعكه واختلاط واحتكاك وبتاع وجامعه مقلوبه ومختلطه والكلام ده كله ما ي- ما يستوعبش الكلام اللي انا قلته من شويه ده بقى ما يستوعبش الموقف ده ممكن يحسسها ان هي افوره واخد بالك يحس ان هي افوره كبيره قوي ما ما يدركش بقى الكلام ده ليه ال- الكوبايه اتقلبت الاعلام والتعليم ع- و- والمجتمع عملوا ايه لخبط له اللي الكوبايه قلبها لما نيجي نحط عصير هيقول لك ايه انا مش مستوعب انا مستوعب مش مستوعب كوبايه مقلوبه نحط فيها عصير فكل عم يحط عصير المانجا يسيح على الارض فهو مستغرب ان الناس ازاي بتشرب الكوبايه يا حبيبي هم كوبايه الناس دي معدوله فلما بيصبوا الصب بينزل دي بقى دي نقطه مهمه قوي عشان كده افضل مهاره نفسيه انك تعود لفطرتك افضل مهاره نفسيه انك تعود للفطره دي افضل حاجه ان ربنا سبحانه وتعالى عشان يبقى معاك النور فتاخد نور على نور زي ما هيجي في الايه اللي جايه ان شاء الله نور على نور نور الوحي مع نور الفطره لكن احيانا واحد يحصل لك ايه تشويش هو النهارده اللي بيلبس يعني ايه بنت ماشيه في الشارع ولابسه بنطلون مقطوع من عند الركبه هي شايفه ان ده لقطه جميله قوي وده بقى اللي هو ايه البنت ال wow اللي لابسه اللبس الشيك قوي ودي بقى اللي هتكسر الدنيا في الايه في السنتر وهي في في الدرس و... وعلى فكره ممكن تكون من الناس اللي ايه ما بتكلمش ولاد بس هي شايفه ان انا بقيت ايه جميله قوي ده بقى اللقطه أه. طب معلش يعني واحده لابسه بنطلون جينز خلاص وبعدين مقطوع من عند الركبه انا انا عاوز من الناحيه الدنيويه المحضه عاوز افهم فين الجمال فين الجمال اللي هنا بس هو الجمال الجمال اتسرق الجمال يعني اتخطف فهو خد الجمال الفطري وصدر لك جمال تاني صدر لك جمال تاني ايه الجمال ان تعمل لي شعرك عرف الديك واخد لي كده حته من هنا وحته من هنا والكلام فين الجمال اللي هنا يا ابن الحلال والله العظيم انا بشوفك وانت بتبقى صعبان عليا فين الجمال ان راجل كده يعني يعني ضرفه باب ماشي بسلسله في رقبتك انت فاكر ان دي جمال يعني انت عارف مين اللي بتحط اللي فيهم سلسله السلسله ديت او من ينشا في الحليه او حاجه تانية انت عارفها بس انت لابس السلسله ديت ليه عشان انت متساق حتى في القيم بعيد لو ما فيش دين بيحرم اصلا اصلا ان الرجل يلبس سلسله لو ما فيش خالص دين بيحرم يبقى ان في فطره يا حبيب قلبي في رجوله يا ابن الرجوله فين انت راجل حافظ على حافظ على الذكوره طيب المعاني دي مهمه قوي فانت لغايه النهارده تلبس لي حظاظه وتلبس لي سلسله وتلبس لي كذا وبنطلونك مقطوع يمين وشمال وبتاع وتيجي تقول لي دي جمال اه ده جمال عند شريحه معينه شبهك عند الكوبايات المقلوبه ده بقى جمال عشان كده احنا محتاجين نقول ايها الناس عودوا الى فطرتكم وان احنا صراعنا صراع فطره قبل ان يكون صراع وحي احنا عاوزين نعدل الكوبايات عشان ننزل الشراب الحلو المذاق واخدين بالكم فنسال الله ان ربنا يعيننا الدرس سخن النهارده ان شاء الله ايه يبرده سكت يبرده سكينه الوحي عضل المراه فتنه في الارض وفساد كبير وقلنا الكلام ده اللي, اللي مأخر بناته اتطلقتي اه اقسما بالله ما انت متجوزه عشان تبقى انت عارفه لو اتطلقتي خلاص هتقعدي هنا يا عم ايه التهديد ده يا عم ايه التهديد ده؟ يعني هي ده انها بين نارين يعني؟ ليه تعمل كده؟ والله لا هنصرف عليك ولا هنعبرك ولا مش عارف طب لو عاوزه تيجي اه تسيبي له عياله وترميها له ترمي له عياله. لو انت انت مش انت مش جد يا حاج مش دول حفده. الحفده دول يذكروك بخير الى يوم الدين تجد نسلهم كله في ميزانك. لا لا لا عم الشيخ سيبك من القصص دي. فالتهديد المرأة بالإعضاء ولا واحدة ولا أم متعلقة جدا ببنتها أو أب متعلق جدا بابنه ببنته بحجة التعلق ده أمال يرفض عرسان واحد مطلق مراته عاوز يخنق عليها يخنق إزاي يصفي حساباته مع ايه؟ مع بناته اللي مقبلين على زواج، يا ابي في واحد كان جاي وعاوز يشوف انا والله مش فاضي، خليه يبعت لي، خليه يجي لي على المكتب، ويروح له على المكتب ويهزقه ويقابله مقابله وحشه جدا عشان الولد ما يكملش ويمشي كل دي حالات فرديه صح كل اللي انا بقوله دي حالات فرديه غير موجوده في المجتمع وان انا كده بنفركم طب بنفركم على ايه طيب انا مش عارف اللي بيقول لي انت دي حالات فرديه وانت بتنفر طب انا بنفر على ايه انا بنفر على ايه دلوقتي ده يعني انا بنفر عن عن الزواج مثلا دلوقتي بنفر عن الطلاق لا طبعا انا بالعكس ده انا قاعد كل الكلام ده كله عشان ايسر لك موضوع ده انا بقول لكم الامثله اللي عامله دربكه وبتمنع الوقت الحاجه دي وان الله سبحانه وتعالى قال والصالحين من عبادكم وإيمائكم قيد الصلاح هنا لأن المقصود ألا تزوج إلا من كان صالحا لأن ده الهيئومي على الأسرة وقلنا إن الصالحين دفع للتوهم اللي ممكن يقول لك إيه طالما هو صالح هو مش محتاج جواز لا هو محتاج جواز والصالحين من عبادكم وإيمائكم سبحان الله ثم ذكر الله سبحانه وتعالى إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغنينا وإياكم من فضله وده اللي خلى علماء كتير ده اللي خلى علماء كتير من السلف يقولوا التمسوا الغنى في النكاح التمسوا الغنى في النكاح أن الله سبحانه وتعالى يزيل عنك التوهم بتاع ان التكاليف وبتاع والمسؤوليات وصعبة عليا ففي ناس ممكن تحجب تحجب عن وتحجم عن الزواج للعلل وهي دي انا مش هتجوز لغايه ما امن مستقبلي انا مش عارف ايه لغايه ما اجيب الشهاده والوظيفه والسياره والسكن والقصص دي كلها ودي تبريرات الصراحه لا حقيقه لها لا حقيقه لها الزواج مش محتاج الحاجات دي كلها محتاج بعضها اه لكن مش محتاج دي كلها فيجي الشرع يرسخ فينا هذه مفاهيم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها طالما واخد بالأسباب خلاص ثلاث حق على الله عونهم منه الناكح الذي يريد العفاف فابن عباس بيقول لنا أن الله أمر سبحانه بالنكاح ورغبهم فيه وأمرهم أن هم يزوجوا الأحرار والعبيد هذا الأمر هل هيكون الله سبحانه وتعالى يأمرني بأمر ويسلمني ويتركني عشان كده عمر قال عجبت لمن ابتغى الغنى بغير النكاح إن يكونوا فقراء يغنيهم الله يغنيهم الله سبحانه وتعالى من فضله سواء كان بقى أحرار سواء كانوا عبيد لكن الشيطان هو وعدنا الفقر الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء شوفوا سبحان الله في ارتباط بين الاثنين فقر وفحشاء كلما دب الرعب من هذا كلما اقترب الجسد من ذاك اوعى تسيء الظن بالله ويضعف التعلق بتاعك والتوكل عليه عشان كده دايما الشيطان يشوش على حسن الظن بالله سبحانه وتعالى ويحاول يضرب لك الملف ده الله سبحانه وتعالى يقول له تزوج وانا ساغنيك اغنيك الشيطان يقول له ايه هيخذلك وهتتفقر وهتضيع واخدين بالكم طبعا اللي يسمع مني اللقاء ده من الشباب ما تاخدوش كده ايه ما تاخدش الكلام منزوع السياق لا في بلوغ وفي بلوغ الرشد بلوغ الرشد ده انك تكون مسؤول وعندك فعلا اللي عندك ما تستطيع ان تقوم به في حياتك معاك مش معاك بقى اللي الناس بتطلبه دي حاجة تانية لكن معاك المقومات الأساسية آه وإنك فعلا مستطيع للباقة واخدين بالكم سواء باقة جسدية أو باقة المسؤولية أو باقة الإيه إنك تقوم أسرة السن المناسب السن المسؤول السن المناسب في الإسلام هو السن المسؤول السن المؤهل لهذه العبادة السن المؤهل لهذه المسؤولية والله في أولاد مؤهلين ان يسافروا روسيا يدرسوا الثانويه ويدرسوا طب هناك ومش مؤهل ان يشرب كوبايه ميه ان يجيب لك كوبايه ميه هو سبحان الله انا دربته على كده انا دربت ابني ان ان على ان يكون مؤهل ان يحصل شهادات وان يكون مكفي على المكتب وبيعرف يذاكر انا دربته كده فهو الولد فاهم دي كويس لكن في ناس تانية بتدرب اولادهم للحياه فتلاقي الولد عنده 18 سنة آه لا لو في انتخابات رئاسة تدخله فعلا الولد يدخل معاه المؤهلات الدماغية والمؤهلات الكلامية ومؤهلات الإدارة إن يعمل كده في شخصيات كده وكتير احنا عندنا في الحلقات وفي المساجد والله في شباب بيحضروا قسما بالله يديروا محافظتهم ناس دي, دي ربنا سبحانه وتعالى ما خلاص الشباب اتربى بطريقه طريقه معينه فعنده رشد معين ووعي معين وإدراك معين لا والله كان معي شباب في الحلقة وشباب يعني يعني كنت أتابعهم أنا بأقسم لكم بالله كانوا يستشاروا في المشاكل الأسرية من هو في أولى جامعة وتانية جامعة لدرجة كنت أنا بقول له ما تت- ما ما تتكلمش في الباب ده آه، خالص دلوقتي يقول لي أعمل إيه الناس الله المستعان بيه ويستشيرون فكان يفلت بقى من الكلام وكده هو سبحان الله توفيق الله سبحانه وتعالى ففي شخصيات ربنا مكنهم البيئة اللي حواليهم المجتمع اللي حواليهم أب- أبائهم وأمهاتهم ربوهم ربوهم على كده واخدين بالكم لكن اللي بتربي ابنها تربية أخرى الله يعينها بقى ليكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع والله واسع عليم وانا قلت لكم قبل كده يا جماعه اللي يدن يقول لك لا لازم يتوظف في وظيفه معينه ولما يسافر هو دلوقتي بياخد 3000 لا يا عم الشيخ عم ياخد 10 يا حاج لو وقع في الغلط عدناها وصمه عار في قلبه حتى لو ستره الله في الدنيا دينه مكسور حتى بعد استقامته انكسار وذل بي- بيطول معاه فترة ال- الجوع اللي هيصيبه في أول حياته والكدر والتعب مع زوجته لا يساوي أبدا أن يظل متألم لا يستطيع أن يقضي وطره والله واسع عليم والله واسع بيان سعة فضله سبحانه وتعالى وسعة كرمه ومن رحمته أنها تسعى الفقراء كلهم خزائنه لا تنفد لا تنتهي خزائن ربنا مش مش مرقمه يا جماعه خزائن ربنا مش مرقمه مش مجرد ايه هي رقم سبحان الله ثم قال الله سبحانه وتعالى واسع عليم عليم بما يترتب على التشريعات دي وعليم بما يترتب عليها من مفاسد وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا طيب اللي النهارده مش لاقي يتجوز يعمل ايه الشريعه سابته لا اللي عنده مشكلة وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله على الآباء ولو كانوا فقراء إن يجوزوا ولادهم لكن ما ما قدروش ما عندهمش آه، آه، آه، وسائل معينة فالحال يعمل إيه؟ الحال الشاب يعمل إيه؟ طب لا هو أغنياء بس مش لاقيين عريس أغنياء بس في مشاكل تانية أن يستعف يستعف ازاي بقى امرهم الله بالعفاف والفضيله ايه هو الاستعفاف الاستعفاف هو زياده للمبالغه مش مجرد ان ي- يستعف لا ايه استعفاف مش مجرد ان هو يعف نفسه لا ال- الالف والسين والتاء ديت للطلب يعني يحاول يجتهد في العفه مش العفه بس فربنا امره بكده خلي بالكم بس عشان في هنا تكة عاوزكم تفهموها وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا لم يقل يجدون مهرا مش مهر وبس ليه عشان يعم كل عائق يمنع من الزواج ممكن يكون عند المهر بس في عائق تاني فأنت مأمور بأن تستعف سواء كان العائق فيك أو في المجتمع أو في الأولياء أو في أي حاجة فاللي مش متيسر معاه النكاح ولم يتسهل يتسهل ليه السبل والطرق يعمل ايه؟ يروح ي- معذور بارتكاب الخطأ؟ لا طبعا مش معذور أبدا النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج اللي معاه المقدرة سواء جسدية أو نفسية يتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفم. طب ولم يستطع فعليه بالصوم فإن له وجاء ليس الفقر عذرا في الوقوع في الخطأ والفاحشة لكن انت عليك الاستعفاف والاستعفاف مبالغة وهو الطلب الشديد للعفة وأسبابها وهيجي معانا مع الصيام سبب تاني وأنا ب- بالتجربة وإن نصحناها للشباب موضوع الصيام وموضوع الأذكار الصباح والمساء خاصة في المسجد كافية بإزالة كل أمر يتعلق بهذا الباب بأمر ربها وكافية أنها تجلب العفة إزاي المفهوم ده مهم قوي تجلب العفة معناها مش إنك غير متزوج بصوا يا جماعة مش الزواج بيغني والعفة بتغني ومن غناء العفة إنها بتيسر لك الجواز فاهمين؟ ربنا بيقول ايه وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله ومن اغناء الله لك ان يزوجك أتمنى تكون اللقطة دي مفهومة ومن ضمن الاستعفاف إنك تنزل تشتغل وتاخد بالأسباب وأنت تاخدي بالأسباب عشان تستعفي مش مجرد صيام واحد يقول لك ايه انا ما بقدرش اصوم طب هعمل ايه لا في اسباب تانية الاستعفاف ده يعني ايه ولي... ربنا ما قالش مثلا وليصم الذين لا يجدون نكاحا ليه لان الصوم احد اسباب العفه وليس هو كل شيء فمن من اعظم اسباب العفاف الزواج فحتى يغنيهم اي حتى يعطيهم الله قدره على الزواج وي... وييسر لهم الايه ويسر لهم أسباب الزواج فاهمين الحتة دي وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله النقطة ديت أتمنى أن تكونوا إيه تمكنتم من استيعابها كويس أوي فكل باب ينزلق فيه الشاب أو الفتاة للوقوع فيما حرمه الله أنت مأمور وهو مأمور إن يسده إن يحرص نفسه فيه وزي ما قلنا إن الآباء يزوجوهم برضه يحرصوا على عفتهم وإن يقيم سياج يحفظ الباب ده لأن ربنا ما قالش ليعف ولكن ليستعفف زيادة في الطلب وحتى يغنيهم دي امسكها في قلبك كده وإيه واملأ قلبك بيها فالآية فيها دليل إن الزواج والنكاح الشرعي من أعظم أسباب العفة من أعظم أسباب العفة ثم قال تعالى يشرع والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا يعني الآية دي في حاجة اسمها تشريع المكاتبة في حاجة اسمها المكاتبة ده عقد ده عقد العبد عاوز يبقى حر والشريعة تتشوف للحرية فهتلاقي الكفارة يقول لك ايه طب اعتق رقبة فك رقبة ليه؟ لأن الشريعة تتشوف لأن الناس يكونوا أحرار فواحد عبد عند سيد وهو عاوز الراجل ده يكون حر عشان ينطلق في الحياة ويبني حياته ويعف نفسه ويتزوج وكده فيعمل ايه؟ انه يبعد عن الايه؟ عن العبيد والاماء لان دي بتنتشر فيهم الرذائل بسبب ان هم فقراء ويبقى شايف نفسه ان هو عبد فايه ايه الحاجه اللي هيذم بيها اكتر ما هو عبد ومذلول وكده مش هتيجي على دي ولذلك من انتشار الفواحش من اسباب انتشار الفواحش تقسيم الناس لطبقات طبقه الفقراء وطبقه الاغنياء والضرب في الحته دي فالفقير من كثره تقسيم الناس طبقات وطبقة الفقراء ثم الطبقة الشعبية والطبقة كذا ده عندهم سلوك مش عارف ايه ده التعليم وحش ده مش عارف ايه فهو حاسس ان هو فقد كل حاجة فمش هتيجي على دي فبيجرأوا على الغلط فدي من أسباب انتشار الخطأ نسأل الله العفو والعافية فعشان كده تقسيم ووضع الطبقات دي في المجتمع بيخلي الناس تنظر لها بالاستخفاف فلما ينظر ليه بالاستخفاف يبقى رهن الرذائل وهو مش واخد باله واخدين بالكم هنا العبد عاوز يبقى حر فيروح يقول للسيد بتاعه ايه انت تديني تعتقني لو انا اديتك مثلا 100 دينار يقول له ماشي فيروح عاملين عقد اسمه المكاتبه فالعقد ده انك انا اكون حر لو اديتك الحاجه دي واصله لكم الفكره دي فهو يروح يتفق مع السيد ويقول له انا عاوز اكون حر فربنا يقول والذين يبتغون الكتاب أي المكاتبة مما ملكت أيمانكم من العبيد فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا إيه بقى إن علمتم فيهم خيرا لو طلب العبد إن يشتري نفسه من سيده يجب أو يستحب إن هو إيه يستجيب السيد لكن إمتى إن علم فيه خيرا إيه بقى الخير هنا إن علم فيه خير العلماء قالوا إن كان لو عنده حرفة واكتساب يعني هيعرف يشتغل عنده نجار بيعرف الولد ده نجار هيعرف يشتغل طب ليه قال لك عشان ما يكونش عالة على المجتمع يبدأ بقى ايه يروح يشحت لي من عند الجوامع ويبدأ يلم فلوس ويبدأ يديني لا إن علمتم فيهم خيرا أي عنده حرفة عنده اكتساب حتى لا يكون عالة على المجتمع وعلى الناس واخدين بالكم لأن في ناس لا ينبغي أن يستقل بنفسه لازم يبقى في حد دايما ايه هو اللي بيوجهه فالولد ده ما تسيبوش ينطلق إلا إيه لما تعر... تكون عارف وبعضهم قال لك فسر الخير بالمال يكون عنده مال يقدر إيه؟ يستطيع الوفاء به والبعض قال لك لا ده الخير هنا مقصود به الصلاح في الديانة إن علمتم فيهم خيرا يعني عنده خير دين يعني ليه؟ عشان الولد ده هنطلقه ويبقى حر ويروح يدخل البيوت لازم يكون عنده دين وسبحان الله قال علمتم فيهم ولا عندهم إن علمتم عندهم ولا فيهم لو كان المقصود المال لربما جاء إن علمتم عندهم مالا شفتوا الحرف الواحد بيفرق إزاي عند المفسرين قال لك لا الموضوع هنا الخير مش مجرد مال أوسع من كده طيب ليه جابوها من هنا بقى فعرفت بقى أن كل حرف في كتاب الله بيفرق كل كلمة بتفرق وآتوهم من مال الله الذي آتاكم والله الشرع ده جميل وأتوهم من مال الله الذي آتاكم طيب ربنا قال لنا إيه للي عاوز ينطلق ويبقى حر عشان ياخد مال ويتجوز ويفتح بيت ساعدوهم أصل التشريع ده جاي في سياق النكاح يعني ساعد ساعدوا ليه عشان الله نور آية النور جاية هو ده اللي هينشر النور في المجتمع بعد كده ربنا يقول ايه واتوهم من مال الله وقفوا مع الشباب دول حاولوا تساعدوهم بقى اللي هو ايه سواء اللي عامل اللي عاوز يشتري نفسه ده اللي عاوز يسعى للجواز ده حاولوا تساعدوهم اتوا هؤلاء اللي طلبوا المكاتبه ادوهم من مال الله البعض العلماء يقول لك اتوهم من مال الله يعني خفف عنه هو اتفق معاك على 100 قول له يبقى احنا عاوزين ايه 50 والبعض قال لك ساعدوهم من مال الله يعني ده يساعد فانتوا واخدين بالكم ان ربنا يخاطب المجتمع كله كله يتحرك السيد يتحرك والمجتمع يتحرك وكل واحد يتحرك بأي شيء ساعد ده ساعد ده ساعد ده وعلى فكرة في صحابة عملوا كده سلمان الفارسي كان من ضمن الناس اللي كات اللي كتبوا اللي كتبوا سيدهم والنبي صلى الله عليه وسلم نفسه شاركوا وساعدوا وأتوهم من مال الله كله يتحرك فربنا أمر السيد وأمر المجتمع ولدرجة العلماء قالوا إيه ده المطلوب من مال الله هنا المراد من مال الله الزكاه حتى زكاتك تطلع لهؤلاء حتى الزكاة بتاعتك تطلع لهؤلاء كل ده ليه؟ لأن الشريعة تتشوف للحرية وتتشوف للعفة وانتشار الأسر وده باب خير رهيب سبحان الله فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم وشوفوا الإضافة مال الله عشان وانت بتعمل اوعى تكون فاكر ان ده بفلوسك ده ده من من الله سبحانه وتعالى اوعى تمن على حاجه ده ده مال الله عندك قدرا وشرعا قدرا هو اللي اداهولك وممكن يسلبه منك في كل وقت وهيسلبه منك لما انت تدخل تربتك وهو مال الله شرعا انك المال ده مش بمزاجك تنفقه في اللي انت اللي انت عاوزه ففي تحفيز رهيب على ايه على الصدقه ثم قال تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان اردنا تحصنا شفتوا ال ال الانسجام الوحي سبحان الله نازل في واقع بيغيره وبيرشده ويوجهه بعض الناس بيقرا الايات دي يقول لك انا ماليش دعوه الايات دي الايات دي ده بتخاطب الايه العبيد بس لا عبيد ايه انت لو عايش وفاهم كويس قوي عمرك ما هتقول ايه الكلام ده لا الموضوع اعمق من كده ايه سبب الايه الايه دي ليها سبب نزول ربنا كان في واحد عبد الله بن ابي بن سلول كان راجل منافق وكان عنده بنتين البنتين دول اماء كان بيجبرهم على البغاء والبغاء ده اصله اعلى من مجرد الزنا البغاء ده مش مجرد اللي امراه فعلت الفاحشه لا ده دي تبغي الفاحشه اللي هو طلب الفاحشه بقى البغاء اصله من الابتغاء واخدين بالكم فطلب الفاحشه والزنا والعياذ بالله فكان في الجاهليه عندهم ان البغاء ده كان موجود وكانوا بيستعملوه ايه كاكل عيش يعني زي بيوت بقى البغاء والحاجات دي نسال الله العفو والعافيه البغاء ده كانوا هم يقولوا للبنت تعمل الخطأ ده وبعدين هتبقى ايه معاها ولد الولد ده يجي السيد اللي عمل كده يبيع العيال دي بعد كده يبقى خد فلوس او يجي واحد سيد اللي ارتكب الخطأ مع البنت دي عاوز الولد ده ليه يقول له تدفع فاللي عاوز الولد يلتحق بيه سيده يقول له تدفع لنا فبقى دي التجارة فنهى الله سبحانه وتعالى وقال ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا ده قيد غير مراد لكن ده قيد واقعي انتوا خاص البنات اللي عاوزين التحصن ليه بت- ليه بتكرهو تكرهيهم على البغاء وسبحان الله يا جماعه الاصل في المراه الاصل ان اراده الاحصان غريزه فطريه في كل النساء عارفين اكبر دليل ايه يعني ما فيش واحده في فطرتها ترتدي الرذيله من اكبر الادله الواقعيه ان في حركه نسويه تض- مناهضه للتحرش صح في كل أمم الدنيا المرأة تشعر إن امتهان لأنوثتها إن الموضوع ده يحصل ففي فرق إن هي تبحث عن الرذيلة وتريد إنها تستمتع بها وإنها تجبر عليها وتؤجر لهذا فهي شايفة إن ده امتهان ليها فلا يمكن إن يكون في امرأة سوية عاقلة تحب أن تكون مكرمة وبعدين جسدها يكون مؤجر مستحيل عشان كده إن أردنا تحصنها فالله سبحانه وتعالى قال ولا تكرهوا فتياتكم المقصود أنها أكرهت وهي لا تريد أما مفهوم المخالفة هنا جاء على واقع مش جاء عليه أن هو يراد بنفسه ابن سلول لما الآية دي نزلت قال ماذا يريد أن يفعل محمد حتى في مماليكنا لما ش- إيه نزلت الآية يعني بيقول حتى في العبيد هيتحكم فيها إيه ده ربنا سبحانه وتعالى يقول لتبتغوا عرض الحياة الدنيا كل ده عشان تاخدوا تطلبوا الدنيا فأخبر الله سبحانه وتعالى أن عرض الحياة الدنيا كلها لا يصلح أن يكون ثمنا لعفة امرأة الدنيا دي كلها لو خدتها خدت الدنيا دي كلها بفلوسها بكنوزها عرض الحياة الدنيا ما ينفعش ده لو اتحط على جنب وعفة بنت لا العفة تبقى أغلى ده عند مين؟ عند اتنين عند الناس اللي على الفطرة عارفين الكلام ده كويس أوي وعند الناس اللي بيعظموا كلام الرب جل وعلا أما الناس اللي عندهم الحاجات دي رخيصة مع لأن دي ناس لا تعظم كلام الله وقد سلبت أنوثتهم الأنوثة مش موجودة فعشان كده م- ما يستوعبوش العمق ده ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم اللي هيكرههم بعد كده ويتوب ربنا غفور رحيم لو كأن واحد بقى هيسأل طب واللي غلط قبل كده فإن الله من بعد إكراههن طيب واللي, اتكر... واللي أكرهوا على كده ربنا فتح لهم باب توبة ثم بقى جت الآية ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين ده اللي هنعلق عليها المرة القادمة وندخل في آية النور إن شاء الله أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم